بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في هذه السلسلة المباركة واقترب التي نريد أن نقترب فيها من الله عز وجل بفهم معاني الصلاة وأذكار الصلاة وحركات الصلاة واتكلمنا عن الأذان وعن تكبيرة الإحرام وعن أدعية الاستفتاح وعن الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وبدأنا الفاتحة قلنا التسمية وقلنا الحمد لله رب العالمين هنتكلم بقى عن الرحمن الرحيم قلنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان ربنا قسم الصلاة فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي يعني العبد بيقول حاجة ربنا يرد عليه بحاجة ايه الحاجة الحمد لله رب العالمين اللي هي الحلقة اللي فاتت ربنا قال ايه حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي ايه بقى الرحمن الرحيم وايه الثناء على الله عز وجل في هذا الموطن الرحمن الرحيم طبعا الاسم الله عز وجل الرحمن الرحيم الاثنين مشتقين من أصل واحد أو من صفة واحدة وهي صفة الرحمة فهنتكلم عن صفة الرحمة في حق الله عز وجل طبعا كلنا عارفين ان ربنا رحيم أو رحمن رحيم ومتصف بالرحمة لكن عايزين نعيش أكتر مع معنى الرحمة إيه معنى الرحمة؟ أو إيه خصائص الرحمة في حق الله عز وجل في رحمة اللي هي رحمة العبد وفي رحمة الرب في فروقات عظيمة جدا طبعا بين صفات المخلوق وصفات الخالق من الخصائص لصفات الله عز وجل في باب الرحمة أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء مين اللي قال لنا الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء يعني ايه او نستفاد ايه من الموضوع ده لما تيجي كده تفتكر ذنب من الذنوب اللي انت عملتها تلاقيه ذنب كبير قوي او حاجة كده انا كلي وحش في الاخر اقول ايه اقول انا شيء وذنبي شيء ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء سبحانه وتعالى حتى الملائكة في سورة غافر تقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما العلماء بيقولوا الملائكة اللي بتتكلم دي هي مين أصلا حملة العرش ربنا بيقول الذين يحملون العرش ومن حوله هو ده الدعاء بتاعهم فبيقولوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فقال العلماء لماذا قرنت الملائكة بين سعة العلم وسعة الرحمة يعني ليه قالت وسع وسعت كل شيء ايه رحمة وعلما قال العلماء لأن سعة رحمة الله هي هي سعة علم الله يعني ايه برضه يعني عايز تعرف قد ايه ربنا رحيم تدبر وتفكر كم ان الله عليم طب ربنا يعلم ايه ربنا يعلم كل شيء يعلم عدد قطر الامطار يعني تخيل الدنيا بتشتي كده شايف الشتاء اللي نازل ده ربنا يعلم عدد قطر الامطار ومكاييل البحار وما طلع عليه النهار أو أظلم عليه الليل أو أظلم عليه الليل وأطلع عليه النهار الله سبحانه وتعالى يعلم بل قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى يعني إيه الكلام ده برضه يعني تدبر كده أو فكر معايا في كم شجرة على وجه الأرض في كم غابة وحقل مزروع فيه شجر على وجه الأرض ده غير الشجر اللي في الشوارع والجناين والمتنزهات في كم شجرة شجر كتير جدا جدا جدا لا يحصي عدده إلا الله الشجر دي في كم ورقة بقى ورق بقى احنا بنتكلم في أعداد محدش يعرف يحصيها أصلا من البشر ربنا بقى مش بيقول لك إنه يعلم الورق لا قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها مش إلا يعلم عددها لا يعلمها كلها يعلم متى نبتت وكيف نبتت وكيف سقطت ولأي سبب سقطت يعني مثلا هل جه طائر خدها يحطها في عشه هل وقعت عشان إنسان كان بيهز الشجرة هل وقعت عشان الريح وقعتها هل وقعت في الماء إيه اللي حصل ربنا يعلم كل شيء في حياة الورقة ده هي فمن بالك الورق ده كله يبقى سعة علم الله قد إيه لا تحيط العقول بسعة علم الله كذلك لا تحيط العقول بسعة رحمة الله ايه كمان عشان نفهم اكتر مسألة سعة رحمة الله ناس كتير مننا جدا بيقع في معاصي وذنوب وأثام وبعدين يقول لك معقول ربنا هيقبلني آه هيقبلك ده ربنا بس مش قابل العاصي ولا بس قابل الكافر ده قابل الكفار اللي حاربه أفضل الخلق على الإطلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام تخيل كان في صحابة كانوا قبل الإسلام كفار وبيحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام زي مين؟ زي مثلا سيدنا خالد بن الوليد سيدنا خالد قبل الإسلام كان يكره الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كرها شديدا لدرجة أن في عمرة القضاء لما جه النبي عليه الصلاة والسلام داخل مكة أول مرة بعد الهجرة في عمرة القضاء سيدنا خالد مع ان ده الصلح بينص على كده ما قدرش يشوف النبي عليه الصلاه والسلام فخرج بره مكه مش مش قادر يشوف المنظر ده من كرهه للنبي والصحابه لكنه ظل يتفكر ويتفكر حتى هداه الله للاسلام برحمته سبحانه وتعالى فتحول من كافر محارب للنبي عليه الصلاه والسلام مش بس المسلم ولا بس الصحابي بل من افضل الصحابه تحول الى سيف من سيوف الله رحمة ربنا اللي نقلت سيدنا خالد من المكان ده للمكان ده فإذا كانت رحمة ربنا وسعت ذلك ألا تسع أن تنقلني أنا وأنت من الذنب إلى الطاعة ومن الغفلة إلى اليقظة ومن البعد عن الله وأنا مسلم إلى القرب إلى الله وأنا مسلم موحد ما كنتش كافر ولا حاجة الحمد لله ولا كنت بحارب النبي ولا عمري عملت الحاجات دي أنا بفضل الله مولود على الإسلام وعلى الفطرة عايز أتنقل بس من خانة المعصية لخانة الطاعة يبقى الرحمة ما تسعش ذلك لا رحمة الله تسع ذلك تسع أن تنقلك هذه النقلة فدوت الخصيصة الأولى وهي سعة رحمة الله عز وجل الخاصية الثانية في رحمة الله عز وجل أن رحمة الله عز وجل أعظم من رحمة كل شيء يعني إيه أعظم رحمة كل شيء الله عز وجل كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام خلق الرحمة الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة جزء خدوا بالكم ان كده في ايه حاجتين في رحمة ربنا الموصوفة اللي هي صفته وفي رحمة ربنا خلقها بقى اللي هي هتنزل لينا في الدنيا او هنتعامل بيها فالنبي بيقول لك ربنا لما خلق الرحمة بقى بتاعتنا دي اللي احنا هنرحم بعض بيها ديت رحمة الاباء ورحمة الامهات ورحمة الاخوات بعضهم ببعض ورحمة الجيران ورحمة البشر وكل انواع الرحمات دي النبي بيقول لك إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة جزء أنزل منها جزءا واحدا إلى السماء الدنيا يعني 99 ربنا ادخرهم عنده ونزل لنا رحمة واحدة بس الرحمة دي بقى راحت فين قسمت بين الإنس والجن والدواب والهوام كل المخلوقات ده هي قسمت على الرحمة الواحدة بس حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه من هذه الرحمة رحمة ما تشوف مثلا أعزكم الله أي حيوان يعني بيرضع من أمه بتلاقي حريص علينا ما تأذيهوش وطلعكوا الرحمة بتاعة الحيوانات ببعضها البعض دي هي جزء من الجزء اللي نزل يبقى تاني نرجع رحمة واحدة نزلت الدنيا توزعت على إنس وجن وهوام ودواب أربع أجزائهم أو أربع أصناف رحمة الإنس اللي هي جزء ربع يعني الرحمة اللي نزلت الدنيا أو بلاش نقول ربع جزء من الرحمة الجزء الواحد اللي نزل الدنيا الجزء ده اللي راح للإنس اتقسم بين مين بقى بين كل الإنس زي ما قلنا رحمة أباء أمهات جيران إخوات كل ده جزء منها رحمة الأمهات يبقى رحمة الأمهات جزء من رحمة الإنس ورحمة الإنس جزء من الرحمة الواحدة اللي نزلت رحمة الأمهات دي تشمل من حواء إلى كل الأمهات إلى قيام الساعة مليارات الأمهات أم واحدة منهم بقى نتكلم عنها وهي الأم التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعلم الصحابة سعة الرحمة وعظم الرحمة من هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في يوم من الأيام كده فإذا بامرأة من السبي تبغي يعني امرأة كده من السبي الأسرى بتوع الحرب عمالة بتجري بتدور حتى وجدت طفل صغير فضمته إلى بطنها وألقمته ثديها شوف مشهد الرحمة ده كانت خايفة وعمالة تجري وما صدقت لقيته بقى حضنته كده وبترضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار بعد إذ وجدته وهي تقدر ألا تفعل يعني ممكن كده بعد ما لقته تقوم رميه في النار قالوا لا يا رسول الله مش ممكن ده, ده كانت لسه بت بتدور وهتموت عشان تلاقيه وخدته وحضنته وبعدين ايه ترميه في النار مش ممكن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بكم من هذه الأم بولدها يعني ايه الكلام ده يعني إذا كان دي رحمة أم واحدة بولد من أبنائها فدي رحمة أم من الأمهات اللي هي جزء من رحمة الإنس اللي هي جزء من رحمة واحدة أنزلها الله لنا في السماء الدنيا اللي هي جزء من مئة جزء ادخرها الله عز وجل لنا في الآخرة فكيف سيرحمنا الله في الآخرة سيدنا علي بن أبي طالب لما سمع الكلام ده خده كده وتفكر فيه وقال كلمة جميلة جدا قال لو خيرت يوم القيامة بين أن يكون حسابي لأبي أو لأمي أو لله لاخترت أن يكون لله لأن الله أرحم بي من أمي ومن أبي شوف الكلمة الجميلة يعني انت تخيل يوم القيامة كده وانت خلاص بتتحاسب وذنوب وجهنم وكلاليب النار وخطاطيف وقنطرة وصراط والرعب الفظيع ده وبعدين يتقال لك امك اللي تحاسبك تخيل تبقى فرحان قد ايه اه يا ريت ده امي هترحمني امي تحاسبني امي اللي غفرت لي كتير وحبتني وعملت وضحت عشاني يبقى امي هي اللي هتنقذني من الموقف ده سيدنا علي بيقول لك لو اتقال لي امي او ربنا هختار ربنا لان اصلا الام هي نعمه من ربنا فاذا كان ربنا اللي اداك الام واداك الرحمه اللي في قلب الام فهو ارحم بيك من هذه الام فديت حته بسيطه لمحه عن ان رحمه ربنا بيك اعظم من رحمه كل شيء بل ان كل الرحمات اللي انت بتعيشها رحمه امك وابوك واخوك واختك وجيرانك واصحابك كل الرحمات اللي في حياتك دي هي اصلا رحمه من ربنا ان هو اداها لك لان هو اللي خلقهم لك وهو اللي اوجدك بينهم وهو اللي خلى في قلبهم رحمه تجاهك فهي في الحقيقه من رحمه الله عز وجل يبقى رحمه ربنا وسعت كل شيء دي الخاصيه الاولى رحمه ربنا اعظم من رحمه كل شيء الخاصيه الثالثه رحمه الله عز وجل لا يحجبها شيء عن شيء يعني ايه الكلام ده يعني ما فيش حد ابدا يقدر يحول بينك وبين الرحمه لذلك حتى النبي عليه الصلاه والسلام في حديث من الاحاديث قال ومن يحول بينك وبين التوبه ده في حق قاتل 100 بيحكي عنه يعني نقول بقى احنا ومن يحول بينك وبين الرحمه رحمه ربنا ما حدش يقدر يحجبه عن بل الاصدق من ذلك والاعلى قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لو ربنا رحمك محدش يقدر يبعد الرحمة دي عنك ربنا رحمته نفذت لإبراهيم في النار واليوسف في الجب والموسى وهو قدامه البحر ورا فرعون وللنبي عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة ونفذت لي ولك أنت وإحنا في مخلوق ربنا اشتق له اسما من اسمه وهو الرحم كنا حتة كائن صغير جنين في بطن أمنا اللي هو الرحم لا نملك ضر ولا نفع ولا قدرة ولا حياة ربنا اللي رحمنا وغزانا وكبرنا وجعلنا بشر ومسلمين رحمة الله أعظم من رحمة كل شيء رحمة الله وسعت كل شيء رحمة الله لا يحجبها شيء عن شيء رحمة الله عز وجل هي سبب دخول الجنة بل الجنة من رحمة الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يجعلنا مرحومين ويجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته